في القناة والتجديدات اللي اللي ملاحظينها والبشرات الجميلة و- وسعيد جدا جدا إن أعلم إن قناة الناس بتحتل الم- المرتبة التاسعة في النايل سات ما بين ما لا يقل عن حوالي 700 800 قناه لما قناه الناس كقناه دينيه وانتم عارفين ان ان يعني نفوس كتير من الناس بتهوى دايما بقى ال- الحاجات المثيره سواء كانت افلام اكشن ولا ولا آه، قنوات آه، كوميديه او قنوات اغاني او غير ذلك ورغم ذلك ال- ال- الحق بفضل الله سبحانه وتعالى يعلو لهذه الدرجه يعني ربنا يجازيك كل خير يا استاذ علي ان القناه توصل آه، على ايديك بفضل الله سبحانه وتعالى آه، الى انها تكون رقم تسعة على النايل سات وان شاء الله ان شاء الله احتفل انا وحضرتك على الهوا مباشره وجميع اخواني واحبابي في قناه الناس ان شاء الله يعني في رمضان اللي جاي او بعد رمضان ان شاء الله مباشره بان تكون قناه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى رقم واحد على النايل سات وان شاء الله يعني يعني ال- يعني اللهم لك الحمد فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فان شاء الله الحق ابلج بفضل الله يعني وكل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلي قدر الحق ويعلي قدر الخير وقدر الدين بفضل الله سبحانه وتعالى والناس بفطرتها الجميله بتميل قلوبها بفضل الله سبحانه وتعالى الى الدين والى الالتزام والى القنوات الدينيه ربنا يبارك يا رب العالمين في كل القائمين على هذه القناه المباركه ودي كانت لمسه وفاء ومن باب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ثبت في مسند الامام احمد بسند صحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالوا نكمل موضوعنا رحلة إلى الدار الآخرة والموضوع المثير الجميل العجيب اللي محتاجين إن احنا نتذكره ليل ونهار وأقسم لكم بالله أنا بحس وأنا جاي بقول والله أتمنى إن إن إن كلام مش مني أنا شخصيا من أي حد إن أي كلام يذكر عن رحلة إلى الدار الآخرة يبث على جميع قنوات العالم والدنيا كلها تسمع وتعرف يعني إيه دار آخرة ويعني إيه وقوف بين يدي الله ويعني إيه إن في جنة وفي نار وإن الدنيا دي من فات من فات وأن إلى ربك المنتهى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه في النهاية إحنا كلنا مروحين والدنيا كلها هتنتهي وهنذهب إلى المولى عز وجل ونقف بين يديه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم محتاجين نصرخ في الناس صرخة بكل حنية ونقول لهم فوقوا فوقوا لأن فعلا إحنا محتاجين نعرف إن كل اللي إحنا عايشين فيه فيه ده كله ربنا قال عنه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إحنا عايشين في متاع الغرور ما تغترش بقوتك ولا بصحتك ولا بمالك ولا بمنصبك اعمل لآخرتك ربنا يكرمك ويسترك دنيا وآخرة إن شاء الله وربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين وطبعا يعني بناء عن الأمة الإسلامية النهاردة ال- ال- ال- الناس اللي يعني اللي نسأل المولى عز وجل أن يكونوا شهداء اللي قتلوا على السفن في هذه القرصنة اليهودية البشعة وإحنا بننتظر إيه من اليهود هؤلاء هم المجرمون الذين يعني يعيشون على الإجرام في كل عصر وفي كل مصر أسأل الله عز وجل أن يبيدهم وأن يخلص الدنيا كلها من شرورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه يعني وبندعو الأمة كلها فعلا إن هي تتكاتف فعلا في وقفة حكاما ومحكومين ضد هؤلاء الملاعين ربنا يخلصنا منهم يا رب العالمين ويف- ويفرج هم إخواننا وأحبابنا وأهالينا من أهل غزة أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم أجمعين يا رب العالمين والله بندعو لهم ليل نهار ربنا يا رب يفرج همهم قولوا أمين كلمنا المرة اللي فاتت عن وصف بسيط لأرض المحشر واحنا لحد الآن خد بالك أنا بقول لك هوصف لك وصف بسيط جدا لأرض المحشر واحنا لسه ما طلعناش احنا لسه كل دوت خارجين من القبور وهقول لك على مشاهد هتشوفها وانت خارج هتقعد تقول يا نهار ابيض كل ده هيحصل بجد هتسمع كلام ان شاء الله اتمنى ربنا ينفعكم بيه احنا قلنا وصف بسيط جدا لارض المحشر ارض بيضاء نقيه مستويه كبيره جدا لانها مش هتسع جيل عايش في فتره معينه على الارض احنا قلنا دلوقتي اللي موجودين على الارض حوالي قد ايه 6 مليار و300 او 400 مليون فدولت هيكونوا موجودين فترة معينة وبعد كده يعني لو قلنا من دلوقتي 100 سنة كمان لا يمكن يكون في حد موجود على الأرض دلوقتي تقريبا هيكون موجود إلا يعني ناس بسطاء جدا اللي بيعدي 100 ده قليلين جدا يعني فبعد 100 سنة يقينا ما مش هيبقى في حد من 6 مليار وشوية دول موجودين وفي قبلنا مليارات وفي بعدنا مليارات فلازم تكون أرض كبيرة جدا تسع كل المليارات ديت في مكان واحد عشان نقف جميعا بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى والكل واقف عايزك تتخيل المنظر انا حلمت مره مره بمنظر ارض المحشر شفت منظر عجيب قوي يمكن يقرب لك المشهد ده شويه اللي راح الحج واللي راح الحج مش في اي حته هيشوفها هيشوف المنظر ده بالذات وهو نازل من عرفه على مزدلفه هشوف منظر جموع الناس وهي لابسه الاحرام كانها كانها خارجه من قبورها باكفانها بس احنا مش هنخرج من القبور بالاكفان احنا زي ما النبي قال ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا حف- حفيانين عريانين غرلا حته اللحم الصغيره اللي قطعوها مننا ساعه لما ساعه الختان ترجع لنا مره ثانيه والارض تقول ها هي الامانه قد ردت كامله خلاص الامانه ترد كامله لله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع شفت مرة كده في المنام تخيلت أو شفت يعني منظر الق- القيامة أرض بيضة نقية لم ترتكب عليها لا معصية ولا مظلمة الحاجتين دولت ما تعملوش على الأرض دي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار س- سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا وبرزوا هنا مش بالجسم بس بالقلب لان ربنا سبحانه وتعالى جعل القلب في الدنيا محل الايه محل النيه وفي الاخره محل الحساب ولذا قال يوم لا ينفع مال ولا ولا بنون الا من اتى الله مش بجسم مش بعقل لا بقلب سليم واثنى على خليل ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وقال اذ جاء ربه بقلب سليم يا سلام فبرزوا برزوا هنا ظهروا ووضحوا مفيش واحد قصير يستخبى في واحد طويل ارض ملهاش معلم ارض مفيش عليها حاجه بالمره لا عربيه ولا جبل ولا شجر ولا حجر ولا بيت ولا خيمه ولا نخله ولا زرعه ولا اي حاجه في الكون ده كله موجوده في المكان ده كل اللي موجود في المكان ناس انس وجن ودواب وملائكه ثم ينزل ربنا جل وعلا ليستوي على كرسيه نزولا يليق بجلاله وكماله ليقضي ويحكم بين العباد فتخيل المشهد هيبقى اللي موجود في ارض المحشر زي ما قلت لكم انس وجن ودواب ويحيط بهؤلاء جميعا الملائكه من على اطراف ارض المحشر سبحان الله هتهرب تروح فين ملك واحد بجناح يضرب الكره الارضيه كلها يشقها نصفين نصين فانت هتحشر حافي عريان منظر ذله لا تخطر على قلب بشر جنبك ملكه جمال العالم وانت شاب وممكن تكون ما اتجوزتش ومت قبل ما تتجوز وبعثت وانت ما اتجوزتش وجنبك ملكة جمال العالم عريانة كما ولدتها أمها وأنت لا تستطيع أن أنت تطرف تبص بصة ولو بسيطة لأن الأمر أه- أشد أمنا عائشة سألت النبي كما في عند مسلم تقول له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فوضح لها المسألة قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك هو حد فاضي يا عائشة ده جهنم قد جيء بها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك سبعين ألف في سبعين ألف أرجو أن حد يضربها كده على كالكوليتر وشوف هتطلع رقم عامل إزاي سبعين ألف ملك الملك لو ضرب الأرض بجناح يشقها نصين الزمام الواحد السلسلة الواحدة اللي طالعة من جهنم مسكها سبعين ألف ملك حضرتك متخيل لما السلسلة ماسكها سبعين ألف ملك ده السلسلة خد بالك يعني حضرتك لو لو بنجر حاجة فأكيد السلسلة دي أصغر من الحاجة واضح المعنى؟ يعني عفوا سامحني لو بنجر عربية نقل مع بعد التشبيه فالسلسلة اللي احنا ماسكينها في ايدينا دي سلسلة ماسكينها في ايدينا لكن اللي بنجرها عربية نقل فتخيل سلسلة واحدة بالله عليكم ركزوا سلسلة واحدة من سبعين ألف سلسلة مربوطة في جهنم السلسلة الواحدة ماسكها سبعين ألف ملك والسبعين ألف ملك لو إن ملك منهم ضرب الأرض بجناح يفلقها نصين يعني الحلقة الواحدة من السلسلة قد الأرض كم مرة ده الحلقة من السلسلة قد الأرض كم مرة ولذلك مجاهد لما لما قرأ قول المولى عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه قال لو أن حلقة من السلسلة سقطت على الأرض ما استطاع أن يحملها الإنس ولا الجن ولو وجدوا ريحها لماتوا جميعا من نتن ريحها دي حلقة واحدة من سلسلة هتدخل في فم الكافر وتخرج من دبره ويتجر بيها ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب يجعل مثوانا الفردوس الأعلى يا رب بجد نفسي ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى ويتجر بيها على نار جهنم ده الكافر والفاجر الإنسان اللي ما تعرضش لولا رحمة من رحمات ربنا الإنسان اللي كان بيحارب ربنا وبيبارز ربنا ليل ونهار بالمعاصي فتخيل حضرتك أبص لمين ده جهنم السلسلة الواحدة لها سم... السلسلة الواحدة ماسكها سبعين ألف ملك يعني السلسلة قد الأرض كام مليون مرة ده السلسلة وجهنم ليها كام سلسلة سبعين ألف سلسلة وأمال جهنم نفسها قد إيه حجمها قد إيه حاجة لا تخطر على قلب بشر قول لي طب ليه الكلام ده كله يعني ليه الحجم ده كله هو هو الكافر هيخش النار هيبقى شكله إيه أهدي لكم حديثا أو حديثين حديث رواه مسلم وحديث رواه الترمذي نجمع الروايتين في حديث واحد نجمع الروايتين في حديث واحد أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر وفي رواية ناب الكافر أنا بجمع لك الروايتين ضرس الكافر أو ناب الكافر الضرس أو الناب مثل أحد في حجم جبل أحد حديث رواه مسلم ورواية الترمذي أيضا صحيحة يعني رواه مسلم ورواية الترمذي قد تكون ضعف لا صحيحة وقراءها في كتاب صحيح الجامع شيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة درس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد الدرس الواحد في حجم جبل أحد قول لي الكلام ده مش منطقي انت بتجيب الكلام ده منين اسمع بس خليك معايا وركز وصلي على حبيبك وهتعرف الكلام ده صحيح خد بالك درس الكافر الدرس الواحد في حجم جبل أحد طب الواحد الفم بتاعه فيه كام درس وسنة 16 فوق و16 تحت يبقى 32 يبقى 32 جبل مرصوصين في بق الراجل ده ليه بقه ده قد ايه يعني فاهم ازاي خد بالك اه هتعرف بقى حجم الانسان قد ايه ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وسمك جلده تخن الجلد تخن الجلد خد بالك أربعون ذراعا وفي رواية سبعون ذراعا ولا تعارض بين الروايات لأن كل واحد على قدر كفره خد بالك وسمك جلده أربعون ذراعا خد بالك بقى وما بين منكبيه أو مجلسه من جهنم في الرواية الثانية يعني الحجم ده كده حجمه في جهنم قد إيه كما بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة حبيبي قد إيه حوالي 450 كيلو متر يعني الكافر الواحد في النار حجمه 450 متر آه يبقى لما يتحط في بقه 16 جبل فوق و16 جبل تحت يبقى مظبوط يبقى كده الحسبة صح صح كده وضح حجمه قد ايه قول لي طيب في نقطتين بس اسال فيهم معلش عشان الموضوع خطير ليه سمك الجلد 40 ذراع او 70 ذراع ليه سمك الجلد ليه مش سمك اللحم ولا العظم فالعلماء قالوا وعلماء الطب بالذات قالوا ايه قالوا لان مراكز الاحساس كلها موجودة في الجلد مش في اللحم ولا العظم ولذلك لما تشوف ربنا يعافينا ويعافيكم لما تشوف واحد بيتحرق تلاقيه جلده مولع بيصرخ وأول ما الجلد يتشوي وتموت مراكز الإحساس يسكت ويغمى عليه ليه؟ خلاص مراكز الإحساس اتقتلت ماتت ولذلك يوضح كل ذلك بقى قول المولى عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب واضح يا جماعة يبقى ربنا اختار الجلد ان هو يبدل اللحم لا يبدل ولا العظم يفضل اللحم زي ما هو والعظم زي ما هو والجلد يبدل يتحرق وينزل الجلد ويطلع جلد تاني ويتحرق وينزل الجلد ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب يا رب ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب بلا حساب ولا عذاب احنا مش عايزين نشوف الكلام ده كله انا بقول لكم الدار الاخره علشان نظبط نفسنا من دلوقتي ونتفق خلاص احنا ملناش في الكلام ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ثلاث ساعات في ارض المحشر ناكل زياده كبد الحوت نشرب من حوض النبي عليه السلام ايدي في ايدك حبيب قلبي خش على الجنه وخلص الموضوع مش فاضيين بقى للكلام ده ولا احنا نتحمل الكلام ده اصلا يعني فسبحان الله يعني لما لما لما امنا عائشه بتقول له يا رسول الرجال ينظر بعضهم الى بعض قال الامر اشد من ان يهمهم ذلك جهنم جت يا عائشة والشمس دانت فوق الرؤوس حتى أصبحت كمقدار ميل والناس واقفة في غليان حفيانين عريانين مزنقين في بعضهم رجل دوت على رجل التاني ومش قادر يعني عايز اقوله اتاخد شويه مفيش ومنهم من بلغ العرق عرق الذنوب الى ركبتيه او الى قدميه والى ركبتيه والى حقويه منهم من يلجمه العرق الجاما الجما هنا مش هنا وقلنا هنا ليه لان الجمه يعني اسكته خد بالك الجمه كان محطوط له ايه عزك الله يعني حتى ايه الخيل لما بيحطوا لها ايه يقول لي حطيناها لجام واخد بالك ليه علشان ما تعضش وما تعملش مش عارف ايه وعشان يعني تقدر تتحرك وتجلس وهكذا وعشان ما تطلبش اكل دلوقتي والى غير ذلك يعني فالجمه حط له كاني محطوط لجام هنا اللجام ده عباره عن عرق عرق مخلوط عرق ذنوب ريحته فظيعه مخلوط بتراب القبر فلو الانسان قال اه ودي كلمه بتريح الانسان يعني الانسان لما بيتعب اكتر كلمه بتريحه كلمه اه انه يتقوى ما يقدرش يقول اه لو قال كلمه اه تخش العرق ده يخش جوه جوفه يخش يقطع معدته امعائه وهو اصلا كما قال ابن مسعود يحشر الناس اعطش ما كانوا واجوع ما كانوا واعرى ما كانوا الوضع يعني ايه وضع خطير جدا جدا سبحان الله فعشان كده بقول لك اليوم ده محتاجين نعمل له حساب محتاجين نفوق محتاجين ان احنا فعلا زي ما الناس رجال الاعمال بيعملوا دراسه جدوى لمشروعات دنيويه انا وانت وانت محتاجين نعمل دراسه جدوى لمشروع الاخره من هول اليوم ده كله يا جماعه الانتظار طويل جدا يا جماعه انتظار حاجه ربنا يعافينا ويعافيكم خمسين ألف سنة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يا خبر ربت خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة يا جماعة الخير يا حبيب قلبي تقفوا خمسين ألف سنة ولا ثلاث ساعات قاعدين في ظل عرش الرحمن وبعدها داخلين الجنة لو في إنسان في الدنيا مش عايز أقول أقول إيه لو عنده ريحة العقل يفكر دنيا ايه اللي الانسان ممكن ينسى فيها دينه دنيا ايه اللي تخلي الانسان ينسى اخرته وينسى وينسى وينسى وانا بتعجب بتعجب ما انا ما بقولكش ان انت تتدروش انا بقول لك عايزك تكون ناجح جدا وعايز يكون عندك فلوس وعايز وعايز وعايز بس اوعى تنسى اخرتك يبقى الاصل ان انا ضيف معدي ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع لما قالوا للنبي الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا كان نام على حصير والحصير اثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا شوف النبي ليه ما لي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا ومثل النبي هو مثلنا كلنا ما هو اسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فلما النبي يقول انما مثلي ومثل الدنيا يبقى برضه مثلي أنا كمان والدنيا ومثلك أنت والدنيا ومثلك أنت والدنيا ما هو ده أسوتنا صلى الله عليه وسلم فبيقول إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها شفت الخمسين ستين سنة التعبانين اللي احنا عايشينهم دولت هم دولت الفترة اللي احنا بنقفها تحت ظل الشجرة هل هو ظل الشجر ده هو هو بالنسبة لنا الهدف والغاية اللي احنا عايشين لها لا طبعا وإلا نبقى, مش نبقى ناس مش عاقلين إنما الهدف إيه المشوار اللي رايح له أنت رايح فين رايح اسكندرية رايح اسكندرية آه تعبت من المشي والله تعبت أقف تحت الشجرة ديت 10 دقايق هل الإنسان دوت يقف تحت الشجرة ديت 100 سنة ويقول هو ده هدفي أقف تحت الشجرة طبعا لا أنت هدفك رايح اسكندرية واخد بالك فلازم توصل وكده كده هتوصل كده كده هتوصل لأنك راكب قطر ولازم يجي محطتك وتنزل وأن إلى ربك المنتهى هتروح فين؟ هتفر منين؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك خلاص فلا بد إيه ولذلك ربنا قال ففروا إلى الله أنت كده كده رايح له أنت كده كده هتقف بين إيديه هو اللي شايفك هو اللي بيكرمك هو اللي بينعم عليك وهو هو اللي هيحاسبك ففروا إلى الله الحقوا يلا أقبلوا على الله يلي مش لابسه حجاب يلا جددي البيعة مع رسول الله والبسي حجابك يا اللي ما بتصليش قوم واسجد لله يا اللي ما بتذكرش ربنا اذكر الله يا اللي ما بتستغفرش استغفر الله يا اللي ما بتصليش على النبي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يلا انفعلوا كده مع الطاعة ومع الذكر ومع القرآن ومع الصلاة وذوقوا حلاوة الإيمان إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل, فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان الله تخيل من هول القيامة لكن سبحان الله زي ما قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت إن على قد ما يوم القيامة خمسين ألف سنة لكن ليا وليك ولينا إن شاء الله ربنا يا رب يجمعنا يا رب في في أجمل مكان في الجنة يا رب العالمين يوم القيامة بالنسبة لنا احنا كمؤمنين كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يا سلام يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اللي ما تركتش بشرة جميلة إلا وأثلكت بها صدورنا وقلوبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه يوم القيامة يعدي علينا احنا ان شاء الله كمؤمنين ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يا سلام سبحانك يا رب يوم القيامة بقى الكافر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من الكفر هيتمنى يفدي نفسه ولو بملء الأرض ذهبا شفت الكافر اللي هو قال لك أنا مش عايز أؤمن بربنا أنا عايز أعيش حياتي براحتي أنا عايز أجمع فلوس عايز أتمتع عايز عايز جمع إيه أثرى أثرياء العالم يمتلك إيه يعني 100 مليار دولار إيه 100 مليار دولار إيه 300 مليار دولار 300 مليون مليار حتى إيه المشكلة وبعدين هل ملك الأرض كلها طبعا لا أصله ما خدهاش لوحده لا ده ربنا بيقول لك بقى إن لو كان الراجل ده بقى لوحده يمتلك الكرة الأرضية دي كلها من ذهب هيتمنى يقدمها كلها يقول له يا رب خدها ونجيني من النار شوف ربنا بيقول ايه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل ولن لما تيجي مع الفعل المضارع اسالوا بقى علماء اللغه يقول لك تفيد الاستحاله يقول لك انا لم اكل سمكا انا ما اكلتش سمك لكن ممكن اكل انما لما اقول لك انا لن اكل سمكا مش هاكل مش هاكل سمك او لن مثلا لن ياتي فلان يعني مش هيجي ده مستحيل يجي خد بالك فلما يقول لك فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به يا سلام أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يقول لك لو الكافر جه يوم القيامة وقال له يا ربي الكرة الأرضية اللي كان عايش عليها البشر دول كلهم ذهب كلها ذهب تخيل حضرتك كرة أرضية يا مسلمين يا اللي بتزعلوا من بعض علشان قطعة أرض فدان ولا ربع فدان يلي بتخاصم جارك عشان شباك ولا عشان ربع متر يلي بتبهدل والدك ووالدتك عشان 100 جنيه يلي مخاصم اخوك عشان 1000 جنيه يلي مخاصم اختك عشان مش عايز تورثها يلي واكل مال اخوك وحبيبك وناصب عليه وفاكر ان المساله ديت هتعدي امام الله وهو مش هيسامحك وهياخد حقه امام الله يوم القيامه ويلي ويلي ومش عايزين نقول بقى يلي للصبح بقى يعني ايه المظالم انتشرت انتشار ربنا عارفين عافيك واكل الحرام بقى يعني على عينك يا تاجر فلو معاك الكرة الأرضية دي كلها ذهب وده مش هيحصل شوف قد ايه ده ربنا بيذكر لك حاجة مش هتحصل بيقول لك لو كان معاك الأرض كلها بجبالها وأنهارها وأشجارها وأراضيها والاسفلت بتاعها وعماراتها وكلها كده تحولت الى سبيك الذهب متخيل حضرتك المنظر متخيل حضرتك الكره الارضيه كلها تحولت الى سبيك الذهب توزن قد ايه ديت تخيل لو واحد حصل على منجم ذهب يقول لك وقدر تحصل على 50 كيلو ذهب طب يعيش ملياردير يفضل عايش طول عمره حاجه يعني فاهم ازاي تخيل بقى حضرتك لما الكره الارضيه الارضيه كلها تتحول الى كتله ذهب وانت ماسك الكتلة دي بتقول له يا رب خد الكرة الأرضية كلها من ذهب ونجيني من النار فربنا بيقول فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به يا سبحان الله ده خلينا نعيد حساباتنا يبقى الفلوس اللي احنا خلتنا ننسى أهالينا وننسى أحبابنا ونخاصم جيراننا وننصب على إخواننا ونضحك على بعض ونلبس بعض العمة ومش عارف نعمل ايه و- ولبسته السلطانية ولبسته العمة والألفاظ اللي بتتقال ديت الحاجات دي مش هتعدي أمام الله مش هتعدي أبدا وكل دي مظالم وكل واحد هياخد حقه يوم القيامة وإن كنت اتقويت بقدرتك إن أنت تستولي على أرض فلان بالعافية وبسلطتك وبقوتك ولأن وراك وراك وتقول له أنت ما تعرفش أنا مين ده أنا ورايا وعندي وأقدر وأسوي و- وأخطفك خطف كده وأعمل والكلام اللي بنسمعه ده فواحد يقول مساكين الناس ديت والله العظيم مساكين مساكين اللي بيفتروا مساكين اللي بيتقووا قوي كده مساكين اللي عمالين يفتروا على خلق الله ويتقوى عليهم بقوتهم والعجيب في الموضوع ان الناس دي كلها قبل ما بتموت ربنا بيورينا فيهم ايات انتوا فاكرين فاكرين ال- الهالك اللي وقف لواحد بيعذب في زنزانه من الز- من الزنازين ومن شده العذاب الراجل يا عيني من شده العذاب بيقول يا رب يا رب يا رب نجينا من العذاب يا رب يوم هذا الفاجر وانا مش لاقي لها كلمه تانية ما هو فاجر صحيح يقول له لو نزل ربك من السماء هحطه معاك في الزنزانه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا انا مش متخيل المسكين ده كان فاكر نفسه ايه ساعتها لما قال الكلمه دي ده ده فرعون فرعون ما قالهاش ده فرعون قال انا ربكم الاعلى لكن لكن ما وصلتش حته انه يشتم ما, ما قالش ده ربنا ده كذا فاهم ازاي؟ يعني شوف فر- شوف فرعون اللي هو فرعون كل ما في الامر قال انا ربكم يعني ما ما شتمش في انما ده بيقول لو نزل ربك من السماء احطه معاك في الزنزانه. هذا الشخص وانتم تعلمون قصته في يوم من الايام خارج هو وزوجته واولاده يفسحهم في طريق احدى الطرق ما اعرفش كان رايح فين كده مسافر يعني وماشي بعربيته بيتفادى بعربيه عربيه ماشيه قدامه معطله فبيتفاداها وبيتفاداها كده و- وفجأة لقى نفسه لبس في مقطورة محملة سياخ مسلح دخلت السياخ في عينيه وفي وشه ورقبته وصدره فجم عشان ينقذوه كان مات خلاص يعني فخلاص هو مات خلاص ما طب يعملوا عايزين يدفنوه بقى طب يطلعوا السياخ منه ربنا جعل السياخ تلتحم مع لحمه وعظمه ما تطلعيش بأمر من الملك سبحانه وتعالى خليك تخليها يحاولوا يطلعوها من قدام من ورا من هنا ما بتطلعش خالص اضطروا في النهاية ان هم ينشروا الاسياخ من قدام ومن ورا ودفنوه بيها دفن وهو السجون اللي حط فيها ناس كتيرة وظلمهم دخل جواه السياخ مشابهة للسجون اللي هو عذب فيها الناس واللي كان بيقول انا هحط ربك في الزنزانة هو نفسه اتحط في زنزانة كبيرة ونزل قبره ويلقى من الله ما يستحقه شاهد في الموضوع شوف النبي بيقول ايه والحديث رواه البخاري بيقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول له جل وعلا قد سألتك ما هو أهون من ذلك أنا طلبت منك أقل من كده ربنا بيقول للكافر لو كان معاك ملء الارض ذهب كنت تفتدي بيه فبيقول ايوه يقينا اه طبعا فيقول له انا ما طلبتش منك كده ما طلبتش منك ذهب ولا حاجه طلبت منك الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي سبحانك يا رب لدرجه ان واحد يوم القيامه هيجي يقدم صفقه خاسره صفقه عجيبه جدا شوف الصفقه دي بيقول ايه هيجي يوم القيامه يقول له يا ربي واحد مجرم بقى ربنا وصفه ان هو مجرم هيقول له يا ربي انت عايز تدخلني النار طب خد ولادي انا عندي مثلا 12 عيل 15 عندي 8 اللي موجودين خدهم دخلهم جهنم ونجيني انا فيترفض الطلب طب خد زوجتي واخويا اصله كانوا كنت بحبهم قوي دي زوجتي وعشره عمري وده اخويا بقى اخويا شقيقي بقى حبيبي خدهم دخلهم نار وبلاش انا فتترفض الطلب طب خد عيلتي او قبيلتي فيترفض الطلب فيقول له طب يا ربي خد اهل الارض جميعا ونجينا انا فيترفض الطلب فين الكلام دوت قال جل وعلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنين ادي اول صفقه مرفوض طيب واللي بعدها وصاحبته وأخيه صاحبته يعني زوجته وأخيه يترفض الطلب وفصيلته التي تؤويه عيلته قبيلته يترفض الطلب ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فيقال كلا إنها لظى نزاعة للشوى سبحانك يا ربي في المقابل بقى يا أخوي وحبيبي شوف ده بيتمنى أن أسرته كلها تخش جهنم وهو ينجو في المقابل أنا وأنت وأنت والناس اللي قطعوا ربنا والله احنا مش هنخش الجنة بأعمالنا لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله حديث البخاري قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي يا سلام اوعى تفتكر ان اعمالك واعمالي ممكن تدخلنا الجنة والله الذي لا إله غيره أعمالنا ما تساوي أي شيء أمام ربع أو عشر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لكن احنا نخش الجنة برحمة الله برحمته سبحانه وتعالى فالمولى عز وجل بيوضح بقى ان لما يكون بقى في المقابل بقى احنا أسرة متماسكة مؤمنة طائعة ما شاء الله عايشين على طاعة ربنا وعلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم نيجي يوم القيامة ماسكين في ايدين بعض وداخلين الجنة زمرة جماعات الله لأن اللي هيفقد أولاده وأهله وزوجته وحبايبه وما مش هيتمتع برضه المتعة اللي- يعني برضه احنا عايزين نقول هي الجنة جميلة ما فيهاش أي حاجة ما فيهاش أي نقص أبدا لكن هل تتخيل حضرتك وأنت داخل الجنة و- و- وابنك مش معاك؟ متخيل وانت داخل الجنة وأبوك وأمك مش معاك متخيل وانت داخل الجنة وأخوك مش معاك برضه نفسك يكونوا معاك ربنا قال كده قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لازم تخش الجنة مع أهلك وحبايبك وعيلتك عشان تكتمل الفرحة شوف ربنا قال إيه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين حضرتك وحضرتك عملنا أعمال معينة دخلنا الجنة إيه طب أهالينا أسرتنا في الدرجة اللي قبلينا لأن أعمالهم ما وصلتهمش مثلا لينا أو إحنا أعمالنا أقل من أهالينا فمش قادرين نوصل لهم فمن رحمة ربنا يرفع اللي تحت للي فوق ما ينزلش اللي فوق لتحت شفت رحمة ربنا ما كان ممكن ينزل اللي فوق لتحت أنا دخلت الجنة مثلا وأبويا فوق عايز أشوف أبويا بحبه فاهم إزاي؟ فينزلوا لي أبويا فطبعا لو نزلوه من درجة ما بين الدرجتين مسيرة 100 سنة ده ساعتها ابويا يقول لي يا ريتني ما خلفتك يا حبيبي يعني يعني تنزلني الدرجة دي عشان اشوفك مش عايز اشوفك خليني فوق فاهم ازاي؟ انما من رحمة ربنا انا اللي اترفع له برحمة ربنا يرفعني انا ليه؟ يرفع اللي تحت للي فوق والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بمن الحقنا بهم ذريتهم الله يا سلام ولو بتحب حد من أهلك ومن أسرتك احرص دايما على أن أنت تخ- تخليك أنت هو في طاعة تحب زوجتك قوم صلي بيها قيام الليل وخلي أولادك معاك و- و- وعيشوا حياة إيمانية جميلة واجتمعوا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته و- فإن أبى فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصلى كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا سلام شوف خد بالك من حاجة كمان يعني سبحانك يا رب الأسر المطيعة بتبقى حاجة جميلة كان في واحد من ال- من التابعين اسمه الحسن بن صالح حسن بن صالح كان ليه أخ اسمه علي بن صالح وكانوا عايشين هما الاثنين مع أمهم كانوا هما الثلاثة يصلوا قيام الليل كاملا بمعنى إيه أمهم تصلي التلت الأولاني وتصح علي يصلي التلت الثاني وعلي يصح الحسن يصلي التلت الثالث وحسن يصح الاثنين عشان يصلوا الفجر شوف الجمال ماتت أمهم راح علي وحسن مقسمين الليل ما بينهم أنت النص وأنا النص مات علي الحسن ما يقوم الليل كله بيت مليان طاعة بيت مليان نور بيت مليان استغفار بيت مليان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيت مليان قرآن قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يوم القيامة ربنا يجمعك بحبايبك حبايبك المؤمنين اللي توعدت معاهم على الشفاعة يوم القيامة واحنا بنتوعد وبنجدد مع بعض الوعد ده ان اللي ربنا يقدره بالشفاعة يشفع للتاني ان شاء الله يوم القيامة عشان نخش كلنا درجة واحدة في الجنة ونلتقي في الجنة اخوانا على سرر متقابلين الكل يوم القيامة يا جماعة بيقول نفسي نفسي حتى الانبياء لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو اللي هيقول انا لها انا لها يبقى مش هينفعك في اليوم دوت الا عملك الصالح فيا ريت كل أب يحرص على أسرته ويا ريت كل أم تحرص على أولادها ويا ريت كل عيلة علشان ربنا يكرمنا ونخش كلنا مع بعض وشفتوا قد ايه سيدنا ابو هريره لما امه ما كانتش اسلمت وراح للنبي وقال له يا رسول الله ادعو الله ان يعني ان يهدي ام ابو هريره فدعا لها النبي فاسلمت ليه؟ حرصا منه ان امه تبقى معاه في الجنه قد ايه حب الناس ديت لاهلهم كان شيء عالي جدا سبحان الله. تعالوا بقى نرجع لموضوعنا في عجاله سريع كده مين اول من تنشق عنه القبر قلنا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع خد بالك لما هيخرج النبي من القبر صلى الله عليه وسلم هيكون في ناس قريبة منه جدا خد بالك احنا قلنا ايه قلنا هينزل ماء من السماء ويخترق القبور وينزل على العشب الذنب يعني ينبت الانسان ويبقى هيكل فقط يعني يبقى ايه انسان موجود كده بس ما فيش روح فينفخ اسرافيل في الارواح وينزل كل واحد ينزل له روحه في جسده ثم بعد ذلك يخرجون من القبور في مشاهد عجيبة جدا هنحكيها دلوقتي شاهد فوق الخيال لكن أول من ينشق عنه القبر هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هيبقى في ناس قريبين منه أقرب الناس إليه طبعا الصحابة ودفناء البقيع على وجه الخصوص هيكونوا حوالين النبي ولذلك يا بخته يا بخته اللي يدفن في البقيع اللهم إنا نسألك وفاة في بلد حبيبك ودفنا في البقيع يا رب العالمين اللهم آمين خد بالك وفي ناس تانية هيكونوا قريبين قوي من النبي يا جماعة مين هم الناس اللي عندهم أخلاق جميلة اللي عندهم أخلاق جميلة قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن ألا إيه إن من أحبكم إلي ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا الله ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حسن الخلق ولذلك تلاقي كل العبادات كلها بتصب فين في حسن الخلق عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تيجي عن الصيام فإن سابك أحد فقل إني صائم إني صائم الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يجي في الحج يقول لك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الله طيب خلاص أول من ينشق عنه الأرض يمين أو القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناس بتحشر كلها إيه حفاة عراة غرلا مين أول واحد هيكسى يوم القيامة مين أول واحد هيلبس لبس الجنة ولبس أهل الجنة مين أول واحد يا جماعة حد عارف سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يا سلام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل إيه الحكمة في كده يا جماعة؟ الحكمة في كده إن سيدنا إبراهيم لما حبوا يرموه في النار جردوه من ملابسه وتحمل ذلك في ذات الله يا سبحانك يا رب كان ممكن سيدنا إبراهيم يداهن كان ممكن يجاملهم كان ممكن يقول لهم أنا كفرت بالإله بتاعي وأمنت بالآلهة بتاعتكم بس سيبوني في حالي امشي جنب الحيط او جوه الحيط كان ما عملش كده وقف وصدع بكلمه الحق خدوه جردوه من ملابسه ورموه في النار سبحان الملك فلما تحمل هذا والعجيب ان تسمع في مساجد كتيره جدا ولسه سمعها من جمعتين في مسجد ان الجبريل عليه السلام جاء سيدنا ابراهيم فبيقول له الك حاجه يا ابراهيم قال اما اليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي مين جاب الرواية دي؟ الرواية دي طبعا رواية غير صحيحة إنما الرواية الصحيحة التي وردت في البخاري عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة يا إبراهيم قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل دي الرواية الصحيحة مش فعلمه بحال يغني عن سؤالي يبقى معنى كده نلغي الدعاء ما هو ده معناه معنى كلامنا نحن نلغي الدعاء مفيش دعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم لا مش هد مش هندعو علمك بحالي يغنى عن سؤالي اقع في مشكله اقول علمك بحالي يغنى عن سؤالي ابقى في ازمه علمك بحالي يغنى عن سؤالي امال فين الدعاء وفين بقى الدعاء هو العباده وفين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فخلى الدعاء عباده خد بالك سيدخلون جهنم داخرين يبقى اذا دعاء لجوء إلى الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واخد بالك فسيدنا إبراهيم لما لما قبل ذلك في ذات الله ربنا أكرمه بانه يكون اول من يكسى يوم القيامه لا بس في حته بقى مهمه ما هو مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعلى من مقام سيدنا ابراهيم يقينا لانه سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم فيكرم الله حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ان اول من يكسى هو ابراهيم وتاني واحد يكسى هو النبي لكن يكسى النبي بحلة أجمل من الحلة التي كسي بها إبراهيم حلة لا تقوم لها الدنيا الله سبحان الله حديث آه، قال ابن حجر وأخرج البيهقي عن طريق ابن عباس نحو حديث الباب اللي احنا ذكرناه أن أول من يكسى من الجنة إبراهيم يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر لا يقوم لها البشر أجمل حلة في الكون ده كله يلبسها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحوال الناس وهم خارجين من القبور أحوال الناس وهم خارجين من القبور هتشوف مفاجآت بجد مفاجآت عجيبة مفاجآت لا تخطر على قلب بشر إيه هي المفاجآت ديت؟ خليها مفاجأة بعد الفاصل صلى على حبيبك
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله يسر مكتبة الصفا أن تعلن عن أكبر مفاجأة لعام 2010 لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار الداعية والكاتب الإسلامي الموسوعة الذهبية للطفل المسلم والتي تحتوي على ست كتب من أروع ما كتبه الشيخ قصص الأنبياء للأطفال حكايات عم محمود الجزء الأول حكايات عم محمود الجزء الثاني قصص القرآن للأطفال قصص الرسول للأطفال تفسير جزء عامة للأطفال احرص على اقتناء هذه السلسلة لأولادك من أجل أن تدخل السعادة على قلوبهم اتصل على هذه الأرقام تصلك المجموعة أينما كنت اتصل على 016 255 61 53 أو رقم 016 255 61 52 سعر المجموعة 120 جنيه زائد مصاريف الشحن مع تحيات مكتبة الصفا عدنا بحمد الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة المشاهد اللي هنشوفها وإحنا طالعين من القبر قال جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون يسارعون في الخروج خد بالك قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا خد بالكم ركزوا من كلمة مرقدنا فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون محضر جاي معاه سائق وشهيد ملك يسوقه الأرض المحشر وشهيد يشهد عليه يوم القيامة الوقفة اللي عايز أقفها مع كلمة من بعثنا من مرقدنا الكفار عمالين بيعذبوا في قبورهم والمؤمنون بينعموا في قبورهم والمؤمن قعدته في القبر بفضل الله كصلاة ظهر أو كصلاة عصر وهو نفسه من كتر النعيم اللي شايفه لأنه عارف إن النعيم اللي في القبر لو كان نعيم هيبقى اللي بعده أعظم منه مل- مليار مرة فأول ما يشوف النعيم دول يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة الكافر رغم أنه بيعذب في القبر عذاب شديد جدا عارف أن العذاب اللي بعديه أشد منه مليون مرة فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة خليني في العذاب ده أهون من العذاب اللي جاي ولذلك اعتبروا العذاب اللي كان في القبر ده مرقد نومة واخدين تعسيلة خد بالك نايم في قيلولة تخيل حضرتك ان الكافر يعتبر فترة عذاب القبر دي مرقد نومة بالنسبة لعذاب يوم القيامة وعذاب جهنم أما المؤمن فعايز يجي ليه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره, كره الله لقاءه ابن مسعود هنا ليه جملة حلوة أو قلنا حتة منها عايزين نكملها قال يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا خد بالك وأظمأ ما كانوا وأعرى ما كانوا وأنصب أنصب يعني أتعب وأنصب ما كانوا خد بالك بقى الحتة دي فمن أطعم لله أطعمه الله ومن سقى لله سقاه الله ومن كسى لله كساه الله ومن عمل لله كفاه الله ومن نصر الله أراحه الله في ذلك اليوم الله عشان كده سيدنا ابن عباس بقى فقيه الأمة ترجمان القرآن الله أكبر على ابن عباس رضي الله عنهما سيدنا ابن عباس لما قرأ قول المولى عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قال ابن عباس معلقا على هذا المشهد بيقول إيه؟ بيقول فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة ولذلك لما حد بيسألني إيه أفضل صدقة جارية أقول له أفضل صدقة الماء وده كلام النبي أفضل صدقة الماء إن أنت تقدم الماء كل دير مية زير مية قلل أي حاجة اللي اللي في مقدرك يعني مش مقدرته يجيب كولدير في مقدوره راجل بسيط وفي حته بسيطه شعبيه وجميله جاب شويه قلل وحطهم كده في مسند حديد واللي مع- معدي بيشرب كل اللي يشرب منه في ميزان حسناته واحد بقى قدراته احسن يقدر يجيب كولدير ست عين ويحطها في مكان كده في شارع عمومي ويخلي واحد يراعيه ويدفع له قرشين كده كل شهر عشان يظبط الدنيا ويشوف الكهرباء والكلام ده كله كله في ميزان حسناته وهكذا ولذلك سبحان الله الدنيا لا تذم لذاتها الدنيا مزرعة للآخرة اللي هتقدمه هنا يقينا يا اخويا وحبيبي هتلاقيه هناك مفيش حاجه بتضيع احنا ما بنعملش الخير ونرمي البحر لا بنعمل الخير وبنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى عشان كده عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا وركز معايا على قد ما تقدر ما تخليش يوم يعدي عليك الا وتعمل فيه خير وتكرم فيه إنسان لأن كل ده هيعود عليك بالخير اكرم يتيم وطبطب على راسه وامسح على شعره اليتيم كفالة اليتيم مش مجرد ان انت تدفع قرشين في مكان وده جائز لكن اللي احسن ان انت تعرف اليتيم بعينه مش لازم تجيبه بيتك هو موجود في مكان معين في جمعية شرعية في جمعية يتامى في اي مكان قول لهم الطفل ده تبعي مش باسمك لا تبعي يعني انا اللي اصرف عليه انا اللي انا اللي بكفل هذا الطفل تكاليفه كام في الشهر؟ والله تكاليفه في الشهر 500 جنيه 1000 جنيه ال 1000 جنيه اهي وروح له كل شهر هات له لعب هات له حاجات آه، هات له فك هات له اي حاجه وروح زوره وطبطب عليه واقعد معاه خليه يعرفك خليه يشوف وشك عشان يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لهؤلاء اليتامى دول ليهم دولة يوم القيامة الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل والناس اللي انكسرت قلوبهم دول ليهم دولة يوم القيامة فالمولى عز وجل لو كان اليتيم ده من أهل الجنة يقول ارجع إلى أرض المحشر فمن أطعمك في طعمة أو سقاك في شربة أو كساك في كسوة فخذ بيديه وادخله الجنة وانت الكسبان تعال نشوف المشهد ربنا بيقول بقى ايه على أرض المحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا مفيش حد سبناه الكل حشر إنس جن وحش دواب يعني ملائكة حتى الوحوش ستحشر آه ربنا بيقول وإذا الوحوش حشرت حتى الشياطين هتحشر نعم فوربك لنحشرنهم والشياطين حتى الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا فتخيل نفسك بقى وانت خارج من القبر حس معاه بقى بالمشاهد اللي انا عايز اقول لك عليها ديت هي دي المشاهد اللي عايزك تعيش معاها وانت طالع من القبر طالع بعد كام سنة 2000 3000 4000 10000 سنة وممكن تكون بقى ال 10000 سنة دول عدوا عليك كما بين صلاتي الظهر أو أو أو كصلاة الظهر أو كصلاة عصر طالع من القبر بتنفض نفسك من تراب القبر ومن نتن القبر وريحة القبر وطالع بعد سنوات طويلة آلاف السنين الناس مرمية ومدفونة تحت الأرض وفجأة نبت وطلعت مرة تانية والله أنبتكم من الأرض نباتا والكل طالع بص حضرتك أرض أهي وزرع طالع زرع زرع زرع ناس طالعة بس كل واحد طالع بحال المسألة مش مسألة طلوع ناس وركزوا معايا يا جماعة المسألة مش مسألة طلوع ناس مش مسألة ده طلع وده طلع وده طلع والكل يلا على أرض المحشر لأ ده في مشاهد أصلا في الأرض ديت قبل ما نطلع على أرض المحشر في مشاهد أنت هتشوفها بعينيك أنت طالع وبعدين فجأة لقيت واحد جنبك في القبر اللي جنبك لسه راح طالع وبعدين ما- بعد ما طلع مباشرة بيقول ايه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ايه ده مين دوت ده مين ده ده راجل جميل مات وهو بيحج او مات وهو بيعتمر فلما مات اندفن بلبس احرامه عشان يبعث يوم القيامة ملبيا فيتعرف ان دوت مات في الحج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس أنه كان هناك رجل كان محرما فوقصته وقعته الدابة بتاعته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ما تجيبولوش أكفان تاني لا في نفس الإحرام بتاعه كفنوه في الثوب خد بالك ولا تمسوه بطيب ما تحطولوش ريحة ولا تخمروا رأسه رأسه ما تخ... ما تغطوش رأسه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الله حضرتك طالع من القبر لقيت اللي جنبك بيقول لبيك اللهم لبيك بصيت كده قلت الله بشرة خير اللهم بارك يا رب فاهم ازاي؟ رجل يبعث يوم القيامة ملبيا وبعدين فجأة ببص الناحية التانية فلقيت واحد عجيب قوي الراجل ده وشه مليان نور ايديه مليانه نور رجليه مليانه نور حوالينه في نور على يمينه في نور شماله نور قدامه نور فوقه نور نور على نور ده مين دوت دول اللي ربنا قال عنهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم أهل الأنوار ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار ناس طالعة منورة ناس طالعة من القبر كده منورة كلها نور وشك نور وإيديك نور ورجليك نور وكل حتة فيك نور ما شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام بيعرفك انك لو عايز تكون من اهل النور خد باسباب النور قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد بسند صحيح قال من شاب في الاسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة اللي شعر راسه او لحيته يشيب تبيض هيكون الشعر ده ليه نور يوم القيامه قول لي طب هل ده بيتعارض مع سنة الخضاب؟ لا ما بيتعارضش إنما اللي يتعارض مع هذه المسألة نتف الشيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود بسند صحيح لا تنتفوا الشيب لأنه فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة دقنك بقت بيضة منورة فاهم ازاي؟ دي نور ليك يوم القيامة دي من أسباب النور يوم القيامة خد بالك فلو نتفت الشعر الابيض في دقنك النبي نهاك عن كده قال لك ما تنتفوش لان ده هيكون ليك نور طب لو خضبت لحيتك او راسك دي سنه عن النبي تخضب باي لون الا الاسود بالبني بال بال اللون اللي هو ال- الحنه اللي هي الع- اللي مايله على الحمر كده اللي هي اللي عامله زي ال- الحنه اليمني ديت واخد بالك الى غير ذلك انما بالسواد لا واخد بالك يبقى من اسباب النور من شاب شيبه في الاسلام يا سلام في تب- س- س- سبب تاني للنور نعم ربنا يجعلنا واياكم يا رب من اهل الانوار قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح تكلم النبي عن اهل صلاه الفجر والعشاء قال بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه يا سلام مش اي نور بالنور التام يوم القيامه يا سلام ابشروا بالنور التام اه طبعا أهل صلاة الفجر أهل النعيم بجد أجمل كل الصلاة حلوة طبعا كلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى لكن صلاة الفجر بالذات لها وقع في النفس جميل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاتي الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما أي ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا لو تعرف قدر صلاة العشاء في جماعة وقدر صلاة الفجر في جماعة ورب الكعبة أقسم بالله هتزحف على إيديك ورجليك عشان تروح تصلي الفجر والعشاء في جماعة ده كلام النبي بيقول ولو يعلمون ما فيهما أنا مش قادر أقول لكم الثواب لأن الثواب كبير جدا لأتوهما ولو حبوا يبقى ماشي الماشيين بس خد بالك أصل في ماشيين في الظلم برضه في ناس بتروح خمارات ويروحوا صالات ديسكو و و و واماكن وحاجات كده واخد بالك ما هو ده في الظلم لكن النبي حددها بشر المشائين في الظلم الى المساجد مش الى اي مكان تاني واخد بالك واهل صلاه الفجر اجمل صداقه في العمر كله بتكون بينك وبين اللي بيصلي معاك الفجر سبحان الله اجمل صداقه اربطك بيهم كده روحانيات عجيبه جدا سبحان الله واجمل هوا يا حبايبي اجمل هوا تشموه في الكون ده كله هوا الفجر عارف ليه أصل اللي بيعصى ربنا طول الليل بينام قبل الفجر بنص ساعة واللي ناوي يصحى يعصى ربنا بيصحى بعد الفجر بحوالي ساعة فالفترة اللي قبل الفجر بشوية وبعد الفجر بشوية الفترة دي كلها لا تشم فيها أنفاس العصاة وإنما تف... تشم فيها أنفاس الطائعين عشان كده ده أنقى وأجمل هوى في الدنيا هو هوى الفجر صلاة الفجر صلاة الفجر صلاة عظيمة النبي عن... قال عنها صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هم صلاة العصر وصلاة وصلاة الفجر فجأة وانت طالع من القبر شفت مشهد تالت حلو قوي شفت واحد طالع وفوق راسه لو صح القول يعني سحابتين ملاكي سحابة وسحابة السحابتين دول مخص... مخصوصين للراجل ده الراجل ده طالع وفوق دماغه سحابتين وهيفضل طالع في ارض المحشر وفوقيه السحابتين ويبقى وحتى لو هيقف في ارض المحشر شويه والشمس قريبه السحابتين يضللوه من الشمس وواحد تاني جنبه برضه طالع بس فوقيه سحابه وبعدين واحد تالت وفوقيه كذا سحابه هو ايه ده اللي فوقه سحابتين دول اهل القران دولت اللي, اللي حافظوا سوره البقره وال عمران النبي قال ايه قال يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران يأتيان سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلتان خد بالك من طير صواف يجادلان عن صاحبهما يا سلام يعني مش هيبقوا بس سحابة كده فوق دماغك كده تضللك من شمس الآخرة لا ده فوق ده كله كمان يشفعوا لك ويجادلوا ويدافعوا ويدافعوا عنك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى تخيل امال مين اللي فوق صدقة فوق في فوق راس الصحابة ده ده واحد تصدق صدقة كده أخلص فيها نية لله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة طب واحد دفع ثلاث أربع صدقات فوقيه سحابات عشر صدقات فوقيه عشرة وهكذا وكتر على قد ما تقدر هتلاقي يوم القيامة المؤمن يأتي في ظل صدقته تتجمع السحب فوق المؤمن ده وتعمل له ضليلة اللي جنبه ما كانش بيتصدق اللي جنبه ملوش سحابة مولع في الشمس وانت في الظل والجمال والهوى شفت المشاهد عاملة ازاي والاتنين جنب بعض ما تستغربش ما اصل الاتنين كانوا مدفونين في قبر واحد وده كان قبر روضة من رياض الجنة وده كان قبر حفرة من حفر النيران وسبحانك يا ربي وبعدين فجأة بتبص كده لقيت واحد طالع من القبر اللي هناك ده ايوه اللي هناك ده طالع كده مطمئن كده وفرحان ووشه كده بشوش كده و... ومفيش اي فزع ولا خوف ولا ولا حاسس بضيق ولا ولا حاسس باي حاجه وحاسس ان الموضوع جميل قوي قوي وخارج كده مفيش اي فزع ده مين دوت ده الشهيد ربنا يرزقنا واياكم شهاده في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة ده الشهيد ده, ده, ده مش شهيد بس ده لو واحد لسه اتجرح بس في سبيل الله خد بالك قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح ما من مجروح يجرح في سبيل الله اسمع بقى بين قوسين كده والله أعلم بمن يجرح في سبيله طبعا عشان كده ما بنحكمش لحد بانه شهيد لان ده من من من من, من عقيده اهل السنه والجماعه الا نحكم لمعين بانه من اهل الجنه ولا نحكم على معين بانه من اهل النار ما نقولش فلان شهيد نقول نحسبه ان شاء الله ويعني نحسبه من الشهداء ولا نزكي على الله احدا نسال الله ان يتقبله في الشهداء وهكذا ولا نحكم لاحد بانه شهيد الا بنص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده قال لك هنا ايه والله اعلم بمن يجرح في سبيله لان يا جماعه في حديث البخاري ومسلم ولفظ المسلم ان النبي لما اخبر ان اول من تصعر بهم نار يوم القيامه رجل استشهد في سبيل الله فيأتي به المولى عز وجل ويعرفه نعمه فيعترف بها ويقر فيقول ماذا صنعت يقول قاتلت فيك حتى قتلت يقول كذبت إنك ما قتلت إلا ليقال جريء وقد قيل فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة خد بالك طالع من القبر هو جرح في سبيل الله ده ما ماتش شهيد بقى ده مجرد بس جرح في سبيل الله فيطلع من القبر والدم بينزف منه خد بالك اللون لون الدم والريح ريح المسك الله تلاقي واحد طالع من القبر اللي جنبك ريحته مسك معطره الدنيا كلها حواليه ما شاء الله مين دوت ده الراجل ده جرح في سبيل الله والتاني طالع في امان مين ده شهيد ما شاء الله وبعدين فجاه لقيت قبر تاني اتفتح ما انا زي ما بقول لك زروع بتطلع واحد طلع بيلبي والتاني طالع في امان والتالت طالع في سحابه فوق دماغه والرابع طالع يعني ما شاء الله في جرح نازل كده بس بينزل مسك واخد بالك والخامس والسادس والسابع كل واحد طالع بحال واحد طالع عنقه رقبته طويله ده مين دوت ده كان بيؤذن في مسجد وكان بيحتسب الاذان كانش بيتقاضى اجر كان بيعمل الموضوع ده لله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة إيه المقصود بطول العنق؟ هل هو طول العنق حقيقة يعني يبقى عنقه طويل ولا طول ولا ولا مقامه يبقى عالي عند ربنا ممكن يكون كده ممكن يكون كده ولا منع يكون كده وكده الاثنين يبقى عنقه طويل ويبقى مقامه عالي عند ربنا وأبشرك عشان تأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح اسمع حديث ثالث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه يا سلام يعني لو أذن في مسجد المسجد ده بيصلي فيه عشر تلاف فأجره مثل أجر من صلى معه المؤذن يغفر له مدى صوته دي رواية أحمد بسند صحيح المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس صوت وصل لحد ايه حد محطة اتوبيس جاية كل الناس وكل الأحجار والأشجار والبحار اللي سمعته كلها تشهد له يوم القيامة سبحان الله فجأة بصيت لقيت واحد تاني طالع كان شكله عجيب قوي ناس ألوانهم زي التلج بيض قوي وشوشهم واجسامهم كلها عامله زي لون التلج زي لون الغطره اللي انا لابسها دي مشبهها كده بالتلج يعني فاهم ازاي عامله زي التلج وريحهم ريح المسك مين دول يا جماعه دول حبايبنا اللي كانوا بيصلوا صلاه الجمعه ما كانوش بيناموا ما كانوش بيقولوا العمل عباده وجمعه ايه ومش جمعه ايه يا عم كل عيش يا عم وكده يعني سبحان الله النبي في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح يقول إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها يا سلام فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها شكلهم إيه الناس دول اللي كانوا بيصلوا الجمعة ألوانهم كالثلج بياضا يا سلام رياحهم تسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان الإنس والجن ما يطرقون تعجبا ما يقدروش يشيلوا عينيهم يعني أنت لما تشوف الراجل ده كده اللي طالع كده من القبر كده عامل زي التلج كده من لونه الجميل وريحته عامله زي المسك ما تقدرش عينيك تطرف تروح أي مكان لازم تفضل باصص له ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون فجأة لقيت واحد طالع من القبر فأول ما طلع من القبر سجد لله ده مين ده يا ترى ده واحد مات وهو ساجد زي الشيخ كشك الله يرحمه الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين كان بيتمنى وكان يجهر على المنبر ويسأل المولى عز وجل أن يموت ساجدا بين يديه يا رب اللهم أمتني ساجدا بين يديك في يوم من الأيام رايح هو وابنه عشان يصلوا الجمعة وقال لابنه بس هصلي ركعتين قبل ما أخرج وبيصلي وفجأة يعني تأخر في السجود فابنه قلق عليه فبيحركه لقاه ميت وهو ساجد رحمه الله رحمة واسعة فتلاقى واحد بيبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي المولى عز وجل في المقابل في مشاهد تانية صعبة أوي أوي هتلاقي مشاهد حلوة أوي مشاهد ناس أطاعت ربنا مشاهد واحد كان بيبر أمه وأبوه يطلع وشه منور مشاهد واحدة كانت لابسة حجاب تطلع من القبر وشها مليان نور مشاهد واحدة كانت بتك- بتكرم جوزها وبتكرم ولادها تطلع ما شاء الله في منتهى السعادة وفي أمان شديد مشاهد واحد كان بيكرم أهل بيته هيطلع في أمان شديد كل اللي هيطيع ربنا ربنا هيكرمه دنيا وآخرة لكن في مشاهد تانية صعبة أوي أوي مشاهد لا تخطر على قلب بشر هتشوف مشاهد تخوف بجد مشاهد فعلا يعني أول ما تشوفها جسمك يقشعر فأنت هتبقى شايف الحلو وهتبقى شايف الوحش هتبقى شايف اللي طالع بيقول لبيك اللهم لبيك وهتشوف ناس تانية طالعة من القبر عينيها وودانها وبقها وأنفها بيطلعوا نار ربنا عارفين ده مين ده وتلاقي واحد تاني مش عارف يعني مناظر أنا مش عايز أسبق لده هنذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله وهتشوف مشاهد صعبة شوية الحلقة اللي جاية ومعاها مشاهد تانية برضو كويسة جدا وهتشوف بقى إزاي هنبدأ نقف في أرض المحشر وموضوع تطاير الصحف وهتشوف إزاي هيبدأ الحساب والقواعد الستة اللي ربنا هيحاسب بها عباده وهتشوف الميزان إيه اللي هيحصل في الميزان وإيه اللي هيتوضع في الميزان يا ترى أنا وإنت هنتحط في الميزان ولا أعمالنا ولا لا إح- لا احنا ولا أعمالنا دي الصحف اللي مكتوب فيها ال- الحسنات والسيئات هي اللي هتوضع في الميزان ولا الثواب الثواب مش العمل ولا صاحب العمل ولا الصحف لا ده الثواب بتاع الأعمال هو اللي يتحط أو الإيه أو ال- أو الجزاء إيه اللي يتحط بالظبط هنعرف الميزان ده شكله إيه يا ترى هو ميزان واحد ولا كل واحد فينا ليه ميزان أنا بقول لك الموضوع كبير وعشان كده انا ماشي معاكم واحده واحده علشان نعيش التفاصيل ديت انا فاضل لي ثلاث دقايق وشويه حاجه بسيطه كده فانا شايف ان احنا ندعي فيهم بقالنا كتير ما دعيناش تعالوا ندعي في الثلاث دقايق دولت والمره الجايه هنشوف مشاهد عجيبه بجد حلقه تكون مهمه قوي قوي عشان برضو من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه عشان نحذر نحن نقع في اعمال تخلينا طالعين من القبر معذبين عايزين نطلع منعمين ربنا يكرمنا ويكرمكم وشفت المشاهد الحلوه قد ايه يا ترى نفسك تكون مين فيهم اللي طالع يلبي ولا اللي عنقه طويل ولا اللي جاي في ظل السحابه ولا اللي طالع وشه منور ولا اللي ريحته مسك ولا اللي لونه زي التلج ولا مين بالظبط ربنا يجمعنا واياكم على الخير إني داعٍ فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أغث إخواننا في غزة اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم عليك باليهود الملاعين خذهم أخذ عزيز مقتدر أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات الآفات المهلكة أخرجهم في الطرقات كالمجانين أعم أبصارهم شل جوارحهم يا رب العالمين يا رب العالمين خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم نجح طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ألف بين قلوب المسلمين سد, سد دين المديونين اللهم سد دين المديونين اللهم سد دين المديونين فرج هم المكروبين فرج هم المهمومين والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين أرزق أخواتنا بأزواج صالحين وارزق من حرم من الذرية بذرية صالحة يا رب العالمين اللهم داوي جراحات المسلمين اللهم داوي جراحات المسلمين اللهم استرنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بالله عليكم جددوا البيعة مع رسول الله اللي مش لابسه حجاب تلبس حجاب اللي ما بيصليش يصلي اللي ما بيصليش على النبي يصلي على النبي اللي ما بيبرش امه يبر امه بالله عليكم نبدا صفحه جديده من ليلادي توبوا الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوحا ربنا يبارك فيكم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار